الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام والله إني أحبكم في الله أيها الإخوة الكرام يا شباب الإسلام يا بنات الإسلام يا أمة الإسلام أدعوكم اليوم لسماع هذا اللقاء ليس لأنه كلامي ولكنه كلام الله كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا الكلام المبارك الذي يكفل لك السعادة الحقيقية والصحة النفسية التي تسعى إليها في دنياك والذي يكفل لك إن شاء الله النجاة يوم القيامة يوم الحسرة والندامة نعم أيها الإخوة الكرام إننا بحاجة ماسة أن نقبل على الله تبارك وتعالى أن نتوب إلى الله تعالى أن نؤوب إليه في زمان ضعف فيه اليقين أيها الإخوة إننا بحاجة إلى تجديد النية والتوبة في صبيحة كل يوم لنلقى الله تبارك وتعالى وما بنا من خطيئة ولنلقاه وهو راض عنا غير غضبان أيها الإخوة لقاؤنا في هذا اليوم الكريم إن شاء الله تعالى حول قضية لماذا نتوب يا حبيبي نفسي النهاردة تسمعني بقلبك قبل ودانك لعل الله سبحانه أن يأخذ بناصيتك إليه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأخ الكريم اعلم أن الله سبحانه قد أمر عباده بإخلاص التوبة قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة توبوا إلى الله نداء لك ولكل مسلم واحد نداء لك ولكل مؤمنة ولكل عاصية نداء لنا جميعا يا جماعة هذا النداء أن نتوب إلى الله أن نؤوب إلى الله أن نعود إلى الله أن نرجع إلى الله أن تكون قبلتنا ووجهتنا رب العالمين سبحانه وتعالى نعم أيها الإخوة الكرام من المصائب أن كثيرا من الناس يتسلل إليهم اليأس يقول لك ما فيش أمل لو عملت إيه عمري ما أنا بسجل يا عم ده أنا عملت بلاو تلال جبال من الذنوب والمعاصي والكبائر مفيش امل مفيش امل ابدا ان ربنا يتوب عليا ويغفر لي وياخد بايدي مين يقول كده مين الكذاب اللي يقول لك كده هتقول لي شيطاني هقول لك طب وينفع تصدق شيطانك برضه ينفع بس الشيطان ده واخد عهد انه يضلك وانه يغويك وانه يفسدك وانه يضيعك الدنيا والاخره فهل من العقل أن تستجيب لشيطانك أيها الأخ الكريم أو لشياطين الإنس والجن الذين يفسدون ويضيعون أنفسهم وإخوانهم إزاي يا ابني ما تتوبش يقول لك أصل والله أنا ما بعملش حاجة يا عم ده أنا ده أنا أقل واحد أصحابي ده كل أصحابي كل واحد واخده ثلاث أربع خمس بنات وبيشرب مخدرات وبيضرب أبوه وبيشتم امه وبيسرق وبيعمل كل البلاوي السوداء دي ده انا ما بعملش حاجه ايه يعني ما بصليش ايه يعني إيه يعني هو الدين بالصلاه الدين بالصلاه امال الدين بايه زي اختي اختي برضو الكريمه المحترمه الكويسه فعلا انسانه محترمه فعلا فتبقى ماشيه في الشارع لابسه تونيك ولابسه مش عارف ايه ويعني متبرجة جدا لابسة لبس صعب شوية وحط make up وحط مش عارف ايه وحط ريحه و... وماشي في الشارع فهي تيجي واحده تقول لها يا اختي الوش بتاعها تقول لها ودين باللبس واحنا بنعمل حاجه غلط ده انا ده انا ده انا صحباتي كلهم مأنتمين ومرتبطين وانا بنت محترمه جدا اه اول عائق بيعوقك عن التوبه ايها الاخ الكريم ان انت تظن ان انت كويس ان انت وصلت لدرجه رضا قوي كده غلط في البخاري عن انس رضي الله تعالى عنه قال انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعب كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات الله ده ده ده ايام النبي يعني لو واحد اتاخر عن تكبيره الاحرام ايام النبي يبقى بيفتكر ان هو عمل كارثه امال الناس الموجوده دلوقتي ما بتصليش الجمعه حتى يقول لك ده احنا 100 100 وقلبي نظيف وما دام ابيض وبتاع ربنا سيبها لله وما دام ما باذيش الناس انا كده 100 100 ده واقف فين موقعه فين بالظبط شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الحسن قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في جبل وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تحقير الذنوب إن أنت تحقر الذنب وأنا بعمل حاجة أعمل حاجة صغيرة يا عم كبر دماغك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها تهلك صاحبها عملت النهاردة حاجة حقيرة وما أخدتش بالي وحاجة حقيرة وما أخدتش بالي وحاجة حقيرة وما أخدتش بالي آه اجتمعوا كلهم بقى على بعض كده فبقوا جبال من الذنوب والمعاصي سبحان الله يبقى ما ينفعش تقول والله اصل انا يعني كده كويس الامور ماشيه لا ده غلط طيب لما تيجي واحد تقول له انت ما بتتوبش ليه يا حبيب قلبي يقول لك شوف بقى هم التايبين يعني عملوا ايه هم قاعدين في قرف وضنك وحالتهم وحشة وكان واحد أنا أعرفه صاحبي كان مقضيها وكان زي الفل والعملية ماشية معاه حلاوة وفجأة قال لك النحو بقى والتزم وأعرف ربنا فأول ما أخذ الطريق سقط في كل ده ومشى شوية في الطريق ومشى شوية في الطريق ابوه حلف على والدته بالطلاق لو ما لو ما حلقش لحيته مش عارف ايه هيحصل فيه كذا لو مشى اكتر شويه كان معاه عربيه اتخرج مشى شويتين دخل جامعه سرق وهكذا وهكذا الكلام ده صح لا الكلام ده مش صح ده ده الشيطان بيخوف اولياءه واولياءه بقى بيخوفوا العباد شياطين الانس اللي قاعدين يخوفوا الناس ويرهبوا الناس بيعملوا حاجه اسمها ارهاب نفسي وفكري الارهاب النفسي انه يخوفه ويخليه قاعد قلق فزع ويحسسه كانه حرامي طب والارهاب الفكري انه يبث شبهات تطرا على عقله علشان ما يعرفش يثبت على المنهج الصح سبحان الله فيقول لك يا عم طب ما انا اعرف واحد مرتاح وقرفان وزعلان طب ما خلاص طب ما احنا كده الاثنين مع بعض انا بتخانق وهو بتخانق لا ده غلط ممكن يحصل للانسان ضيق نفسي دوام ممكن يحصل احيانا شيء من الارق والقرف بسبب بعض الاوضاع صح بس بتزول لما ربنا الملك يامر ان هي تزول طب ربنا الملك بيؤمر لما بيشوف العبد بيتوجه إليه يبقى علاج مشكلاتنا إن احنا نرجع لله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إيه اللي يحصل الجزاء من جنس العمل فلنحيينه حياة طيبة الله يبقى حياتك هتبقى طيبة طب لو حصل مكدرات لازم تحصل مفيش مانع ان تحصل مكدرات بس مش هتفضل على طول كده مش هتفضل المكدرات دي ماشية على طول ان شاء الله سبحانه وتعالى ربنا ياخد بايد اخونا وهيرجع ان شاء الله سبحانه وتعالى وربنا هيفتح علينا وعليه طيب ايضا يا اخواني الاخ بيقول انه اخ التاني الملتزم دوت بيحصل له مشكلات وبتاع وهو كده زيي لا هو مش زيك هو عنده قناعات ممكن ما تبقاش عندك يبقى انت محتاج تربي قناعاتك محتاج تعتقد ان الله هو الذي بيده الضر والنفع هو الذي ياخذ بايدي الناس الى الله هو الذي يصرف السوء عن الناس هو الذي ييسر الخير للناس هو الذي يكشف البلوى يبقى هل يستوي هذا مع واحد تاني معتقد ان حتة الحشيش هي اللي بتفرحه ان الزنا هو اللي بيدخل عليه السرور انه لما يضرب الناس ان هو كده بقى ولد شجاع لا يستويان ابدا لا يستويان مثلا سبحان الله يا رب العرش العظيم واحد يقول لي لما التزمت لقيت ناس كتير قاعدين يقولوا لي ايه الله الهبل اللي انت بتعمله ده ايه ده يا عم خليك يا عم كويس يا عم الناس كلها ماشيه يا عم انت لازم تشتغل على الناس سبحان الله هو الالتزام شذوذ يا اخواني النهارده لما توب لربنا ابقى انسان شاب ولا انسان كويس سبحان الله ده احنا في زمان الفتن فعلا وفي زمان الاعاجيب الشواذ جنسيا يقول لك ده انتوا 100 100 اه ان انا لما اخ يصلي ويصوم ويزكي ويحافظ على دينه قال له ايه يا عم ما تخليك عادي يا عم يا عم كبر دماغك يا عم انا لله وانا اليه راجعون لمثل هذا يموت القلب من كمل ان كان في القلب اسلام وايمان اذا ايها الاخ الكريم نحن جميعا بحاجه ان نتوب انت ما انتش حاسس انت اصلا ما انتش حاسس بالهموم اللي عندك ما انتش حاسس ان انت مخنوق ما انتش حاسس ان انت محتاج لعناية الهية تأخذ بيدك وترحمك في زمان لا يرحم فيه إلا من أخلص وجهته لله مش ناوي تخلص وجهتك لله أنا سامع واحد يقول آه إن شاء الله يا رب طب إيه اللي معطلك إن شاء الله بكرة بقى لما أخلص كليتي بقى والبنات بقى عشان انت ما تعرفش الجامعه فيها ايه الجامعه فيها حاجات صعبه قوي مش لما اخلص بقى ان شاء الله ايه ربنا ياخد بايدي كده واتوب غلط من الحاجات الخاطئه المنتشره وسط الناس انه يقول لك لما اكبر اتوب مين قال لك ان انت تكبر ده اكتر ناس دلوقتي من اعلى النسب في الموت نسب الشباب الصغير وبيموتوا موت فجاه بدون مقدمات الا من رحم ربي طب مش محتاج ان انا اتوب بقى هتلقى الله ازاي لما اسالك النهارده واقول لك يا حبيب قلبي يا صديقي يا اخي يا حبيبتي يا اختي يا مسلمه انت وانت وانا وكل الناس اللي بتسمعني ووالدي ووالدتي وامه الاسلام لو اتقال بكره انت هتموت او انا هموت ايه اللي انا قدمته في حياتي انا قعدت 25 سنه عملت ايه مكلف ان عندي كام سنه 12 13 سنه طيب يعني انت 12 سنه مكلف عملت ايه في ال 12 سنه ولا حاجه الا ما رحم ربنا ايه اللي عملت اللي ممكن القى الله بيه اقول له يا رب بفضل لومه الله ده انا حصل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه في حياتي انت عملت حاجه تقول لي عملت عملت بلاوي طب ولما انت عملت بلاوي ما تحاول بقى تتوب بقى يلا جميل في ناس بدأت تقتنع بكلامي والحمد لله بفضل الله وتعالى وفي ناس لسه الناس اللي اقتنعت اللهم لك الحمد والناس اللي لسه أسأل الله أن يهديها وأن يأخذ بناصيتي وناصيتها إليه سبحانه وتعالى طيب أنا عايز أتوب شروط التوبة شروط التوبة واحد الإقلاع عن الذنب أنا بشرب سجن عايز أتوب ما ينفعش واحد يقول لي اصل انا كنت بشرب 4000 في اليوم ما ينفعش اخليهم عندنا لا نجتهد ان احنا نقلع عن الذنب نقلع وفورا لان التوبه تجب على الفور اثنين تندم على ذلك اندم اندم على ان انت ضيعت وقتك وعمرك على في الهم اللي انت كده اندم ان انت حياتك كلها راحت قمر كده اندم ان فترة شبابك اللي هي اخطر فترة في الحياة ضاعت عشان بنت وضاعت عشان حتة سيجارة بلا جمل وضاعت عشان مش عارف ايه وضاعت لما عقيت والدتك وضاعت لما سرقت صاحبك وضاعت وضاعت وضاعت ضاعت عشان تبقى ستايل ضاعت عشان تبقى مرتبط بواحدة ضاعت ليه ليه ليه انا بسمع بحديث رسول الله الندم توبه ثلاثة العزم الأكيد الصادق على عدم العودة إلى هذا الذنب جميل إن أنا أبقى راجل محترم آخد القرار وما أرجعش فيه أخدت قرار إن أنا لما ربنا يكرمني وآخد بإيدي ما عدتش همشي مع بنت الجنة ما عدتش هعمل كده ليه ما عدتش هعمل كده عشان ده عيب وحرام عيب مفيش راجل يعمل كده وحرام الراجل المسلم ما يعملش بس نص جامعتي او ثلاث ارباعها كده مش محترمين المحترم اللي بيخاف ربنا اللي خايف على سمعه البنت اللي عايز يرتبط بيها ويتجوزها فعلا ما يعملش كده صح ولا كلام غلط؟ اوعى تقول غلط ولا عندك اوعى لان لو قلت غلط يبقى انت بتكذب حاجتين بتكذب الفطره السليمه وبتكذب ربنا ينفع؟ لو كذبت الفطره السليمه ما تبقاش عقل ولو كذبت ربنا تبقى مجنون تكذب جميل يبقى انت محتاج ان تعلم الا تعود ابدا الى هذه المعصيه طب رقم اربعه ان ترجع حقوق الناس المظلومين الذين ظلمتهم في حياتك ان ترجعها اليهم لو كانت المعصيه في حق الله يبقى الثلاث شروط السابقين بس اللي هو الاقلاع والندم والعجب طيب لو كانت المشكله بيني وبين واحد صاحبي ميزت واحد صاحبي سرقته كنت قاعد كده عنده في البيت عجبني كده سماعه موبايل فرحت حاططها في جيبي وتوكلت على الله ونزلت فين يا عم السماعه انا ما جبتش يا عم السماعه دي جايز انت نسيتها ولا بتاع واخد بالك اه يبقى انت محتاج ان انت باسلوب مباشر او غير مباشر مباشر لو مش هيزعل منك مش هتحصل فرق طب لو هتحصل فجوه خلاص يبقى باسلوب غير مباشر توصل له اللي سرقته منه طب انا اتكلمت عن ناس كتير اتكلمت عن بنات واتكلمت عن صبيان واتكلمت عن جيراني واتكلمت عن اهلي واتكلمت ايه مش لسانك بقى ارحمه حط لسانك جوه بقك ولا يخرج منه الا الطيب قدر امكانك طيب الناس اللي اتكلمت عنهم في كل مكان تقعد فيه تقول كلام كويس عنهم طيب لو انا شربت مخدرات وانا اللي علمت العيال ان ما يشربوا توب واجتهد انه واجتهد على اصحابك وخد بايديهم عشان ربنا سبحانه وتعالى ياخد بايديك وهكذا يبقى اذا كانت المعصيه بينك وبين ادمي لازم تعمل الكلام طيب في شروط تانية؟ اه في شروط بعض العلماء ده الشروط اللي احنا قلناها دي كل العلماء قالوا ما في شروط تانية بعض العلماء قالوا قالوا كمان من شروط التوبة ان يكون توبة الانسان لله مش علشان انه مش قادر على المعصية او علشان راحت عليه او علشان هو كبر او علشان او علشان لا لازم يكون تائب حقيقة لله سبحانه وتعالى ماشي طيب يعني مثال مثلا لو ان واحد مثلا تاب عن الزنا علشان عرف ان الزنا بيعمل اوراد امراض كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا يبقى تائب لله ولا تائب عشان الامراض يبقى تائب عشان الامراض يبقى مش تائب لله واحد عرف ان شرب السجاير بيعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة يبقى تائب عشان ربنا سبحانه وتعالى حرم السجائر ولا علشان السجائر دي بتعمل كذا وكذا إذا يا إخواني لابد أن نتوب لله سبحانه وتعالى خضوعا واستسلاما لأمر الله طيب رقم اثنين يا إخواني ها تعمل إيه؟ لابد وأن نجتهد غاية الاجتهاد أن نترك أماكن المعصية أن نهجر أماكن المعصية لا سيما في فترات الاستقامة الأولى والتوبة الأولى ليه؟ لأن أنا لو قعدت أقول لنفسي أنا لو رحت المكان ده هقدر أقاوم هبقى كذاب لأن أنا لسه عندي ضعيف ده بالظبط زي إيه زي اللي عنده أنفلونزا فعنده الأعراض إن- و- وعنده استعداد كمان ما عندوش مقاومة قوته ضعيف فأول ما ينزل الشارع إيه اللي يحصل يلقط فلازم ياخد باله من هذا إذا يا أخي الكريم لابد وأن تهجر أماكن المعصية طيب وكذلك قال لابد وأن يذكر نفسه دوما بأوراد قرآنية ونبوية وآثار سلفية عن التوبة اكتبها كل شهر أو كل شهرين يبقى يقراها عشان يجدد توبته جميل طيب ويكتب كمان آثار المعصية ومن ذلك ما ساقه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء كتاب ده جميل قوي يا ريت نقراه قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن أع- عن أضرار المعاصي أضرار المعاصي قال ومن أضرار المعاصي حرمان العلم والوحشة في القلب وتعسير الأمور ووهن البدن وحرمان الطاعة ومحق البركة وقلة التوفيق وضيق الصدر وتولد السيئات واعتياد الذنوب وهوان المذنب على الناس ولعن الناس له وأنه يذل ويطبع على قلبه ويدخل تحت اللعن ويمنع وتمنع إجابة دعائه ويفسد فسادا عظيما بل وقد يصاب بنيدام غيره ويصاب أيضا بزوال النعم وحلول النقم عليه وعلى أهله وذويه وأصحابه ويصاب بالرعب كذلك يقع في أسر الشيطان وقد تحدث له والعياذ بالله سوء الخاتمة فيموت على معصية وبالتالي يعذب في الآخرة شفت بلاوي المعصية نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية كذلك يا إخواني من شروط التوبة أن يبادر العبد إلى التوبة ولذلك لا يجوز لأحد لا يجوز لأحد مهما على كعبه أن يتأخر عن التوبة إلى الله عز وجل أيضا من شروط التوبة أن يخشى التائب على توبته من النقص انت عارف ال- الراجل التاجر التاجر بيعمل ايه بيبقى معاه راس مال 10000 جنيه مثلا فبيبقى خايف على 10000 جنيه دول جدا لان دول راس ماله عايز يزودهم من ايه ما ينقصهمش كذلك التائب لازم يخاف على راس ماله ولازم يحرص الا ينقص بل يزيد كذلك من شروط التوبه استدراك ما فات في حق الله عز وجل استدراك ما فات في حق الله عز وجل إن كان ذلك ممكنا يا عم شد حيلك وأخرج الزكاة اللي انت ما كنتش بتطلعها قبل كده صوم الأيام اللي انت فطرتها في رمضان بغير عذر اجتهد بقى على أرض البشر بعد ما كانت عينك دي زي الرضاعة قاعدة تبص يمين وشمال توب لربنا وخليك عفيف ما تعملش العادة السرية توب توب وحرص بقى واستدرك ما فاتك بقى وأيقن أن التوبة تجب ما قبلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حتى يعانى التائب على التوبة لابد من الأخذ بالأسباب العملية زي إيه؟ زي الإكثار من العبادة لازم إنه يذكر الله كتير يصلي كتير يجتهد كده في حاجات كده كويسة في أمر ربنا سبحانه وتعالى دي رقم واحد طيب رقم اثنين لازم يفارق كل أعوانه اللي بيعينوه على المعصية إلا إلا إلا لو حس إنهم بدأوا ربنا يهديهم معاه إنما ما ينفعش واحد لسه في بداية الاستقامة أصحابه ممكن يضيع ممكن يضيع لازم يتلف المحرمات الموجودة عنده أنا دلوقتي راجل مريض بقى إيدي دي بتقعد تلعب في, ال- في البيانو وبتلعب في في الكمانجة والحاجات دي والحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى يكرهها ويبغضها أعمل فيها إيه؟ أتلفها ما ح- أحاول أتلف استعمالها واستفيد بيها في حاجة تانية يعني ممكن مثلا أعمل حاجة من الكمانجة مثلا ممكن أعمل مثلا حصانة من الكمانجة واخد بالك يعني اعمل حاجة تستفيد بيها آه، لأن الله يكره برضه رضاة الناس طب ما ينفعش ابيعها ما انت لو بعتها لواحد كده هيقوم عامل ايه؟ هيقوم يندم عليها فتاتا طب يبقى الحل ايه؟ ان الله يكره لكم اضاعة المال خد بالك انت انا عندي مثلا آه، مش عارف ايه كنت بتفرج عليه على حاجه حرام خلاص بدل يا حبيبي بدل بدل واخد بالك انت ازاي؟ طيب ممكن ان انا اتعرف على ناس صحابي يكون ناس كويسين اه اعمل عمليه احلال وابداع احلال وابداع سيبك من اصحابك اللي كانوا وحشين قبل كده وابدا اتعرف على المحترمين الملتزمين المستقيمين ودول مش هتعرفهم الا في المساجد اللي فيها التزام المساجد اللي فيها حرص على نشر السنه تبدا تتعرف على اخوانك تبدا تقترب منهم تبدا تتعلم معاهم تبدا تزور معاهم المرضى تبدا تنطلق في صنائع المعروف تشوف اسر فقيره في منطقتك وتبدا ترعاها تبدا تشتغل تبدا تلعب رياضه تبدا تعمل توازن حقيقي بين الدين والدنيا وبالتالي ما يبقاش عندي وقت فراغ وبالتالي ما يبقاش عندي معصيه جميل واخيرا لا بد وأن يحرص الإنسان أن تكون التوبة في زمان تصح منه فيه التوبة وهي قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل الغرغرة طيب لو أنا تبت ربنا ممكن يقبلني آه ده إن شاء الله سبحانه وتعالى يقن أن الله سيقبلك قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كلمة جميعا دي حط تحتها كل حاجة كل حاجة إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه تاب الله عليه سبحان الله يا رب العرش العظيم طب شوف كده شوف كده لما معرض بن مالك الأسلمي صحابي جليل جدا جه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكان والعياذ بالله وقع في الزنا مع المرأة الغامدية واخد بالك انت ازاي وجم للنبي عليه الصلاة والسلام واعترفوا بوجود النبي عليه الصلاة والسلام فأقيم الحد على المرأة الغامدية وعلى ماعز واخد بالك انت ازاي ف كان من جمل الناس اللي قاعدين بيشوفوا الحد وبيرجموا هؤلاء كان سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه فسيدنا خالد رمى المرأة الغامدية دي يا إخواني بحجر فجاء الحجر في راسها فسيدنا خالد ما استحملش لما شاف الدم بيجي بقى عليها وبعد كده اتمطر فجاء عليه فسيدنا خالد سبها وشتمها فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف وقف فقال له مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وفي رواية قال لعمر يا رسول الله في رواية تانية سيدنا عمر بقى يعني ايه توجد وغضب من هذه المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل إذا يا إخواني من الممكن أن يكون هذا العاصي التائب أسبق لله عز وجل منا جميعا فيلا شد حيلك واعلم أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن التوبة تهدم ما قبلها في أثناء السير إلى الله عز وجل والتوبة يعني هناك أسئلة يسألها كثير من إخواننا نعرض لها سريعا ثم نختم لقاءنا إن شاء الله تبارك وتعالى ومن ذلك أن بعض إخواننا بيلتزموا أو بيبدأوا يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من المعاصي وعايزين أنهم يقبلوا على الله سبحانه وتعالى بيقولوا إن, إن هم لما بييجوا يتوبوا أصحابهم القدام بيطردوهم عايزينهم يرجعوهم توبوا وده طبعا شيء طبيعي لأن في سنة كونية وهي سنة الدفع بين الخير والشر فالإنسان الشرير الوحش ما بيحبش ان يبقى في حد احسن منه كما قال عبد الله بن عباس ودت البغي اي المرأة الزانية لو بغت النساء ان كل النساء يبقوا كده والعياذ بالله تعالى فيجب ان نجتهد وان ناخذ بايدي انفسنا الى الله عز وجل وحتى لو كل صحابي حوله لازم اكون راجل صابر واعمل عمليه الاحلال والابدال ان انا اصاحب ناس تانية واتعرف على بيئات تانية وابدا بقى ادخل معاهم علشان اقفل الباب بالقفل وبالترباء ورايا ما يعرفوش اصولي تاني ان شاء الله تبارك وتعالى ماشي يا اخواني انما انت لو رحت لاصحابك تاني اصحابك القدام هيعملوا ايه؟ يقعدوا يفكروك بقى تيجي تقول له صلي يقول لك الله يرحم يا عم الحاج تيجي تقول له صوم يقول لك هتعمل ايه فيها مؤمن هتيجي هتلاقي كل شوية بيفكرك بالماضي فتحس انه بيأسك وبيعين الشيطان عليك فترجع فده سؤال مهم لازم تنتبه له طيب اصحابي بقوا بيتريقوا عليه يا عم الشيخ هم. الله يرحم اه فانا بقى ما بسمع الكلام ده بتقرف فخلاص عايز ابكي غلط غلط بس انا عمري ما استحمل ان حد يتريق عليا هو حد بيتريق عليك ده بيسخر من نفسه اللي بيعمل كده انسان مجنون انسان سفيه والسفيه والمجنون ما عليهمش حرج قال الله عز وجل ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل كذب الكفار ما كانوا يفعلون إذا يا إخواني نحن بحاجة ماسة إلى الله تبارك وتعالى بحاجة ان احنا نعلم طب واحد بيتريق عليا انتهز الفرصة دي دعوية قول له جزاك الله خير شكرا يا عم ربنا يبارك فيك جزاك الله خير عند الله الموعد بيني وبينك طيب كل ما احاول اتوب اصحابي القدام يقولوا لي هنفضحك هنروح في كل حتة ونوري صورك على الموبايلات والكلام ده اعمل ايه هقول لك لا تبتئس وجاهد هؤلاء الذين لا يحبون لك الخير ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا جاهدهم وما تستجبش نصرتهم أبدا أبدا أبدا واستعين بالله سبحانه وتعالى عليهم والله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير طيب ولو عملوا كده كل الناس يا جماعة أنا كنت إنسان وحش وربنا تاب عليا يا جماعة فإذا كان ربنا بيغفر الذنوب كيف لا يغفر العباد لهؤلاء وكلنا خطاء وفي سلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا يا إخواني لا نستجيب لهؤلاء طيب وربنا هيدافع عننا آه ربنا هيدافع عننا قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا طب لو حصل الكلام ده يبقى ابتلاء من الله ربنا عايز يرى منك الصدق هل انت فعلا راجل صادق هل انت فعلا راجل عايز الخير هل انت فعلا راجل تحتاج ان تحب ان تنصر دين الله سبحانه وتعالى ماشي يا اخواني فدي مهمة جدا جدا جدا جدا جدا في واحد تاني بيقول لما بتوب الذنوب بتاعتي بتطاردني وكل شوية أتذكرها أجي أصلي أفتكر البنت اللي كنت بقعد معاها أجي أصوم أفتكر مش عارف إيه أجي أذكر أفتكر كلمة أنا قلتها أجي آه نقول لك يا أخي الكريم أبشر فهذه المشاعر من دلائل التوبة الصادقة لأن ده هو الندم اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه طيب بس الحاجات دي بتعمل لي نوع من أنواع اليأس إن ربنا عمره ما يغفر لي لا ولا غلط ده من الشيطان ده لا يأس طول ما أنت حي لا يأس من روح الله سبحانه وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وقال صلى الله وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله يبقى الواحد لما يشوف الحاجات دي أو تطرده أو تيجي على خطره يقول الحمد لله وشكر الله ويستغفر الله ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله طيب في واحد تاني بيقول أنا نفسي أتوب وأنا عملت بلاوي كتير زنيت وسرقت وشربت ومش عارف إيه هل فعلا يجب علي أن أنا أعترف يعني لو أنا مثلا رايح أتقدم لواحدة أقعد معاها وأقول لها أنا عايز أعترف لك بحاجة لا الكلام ده غلط يجب أن تستر على نفسك يجب عليك أن تستر على نفسك إلا أن تكون في بلد تقام فيها الحدود فلك أن تذهب إلى القاضي أو ولي الأمر أو من ينوب عنه حتى يقام عليك الحد فتطرق الدنيا طب لو كنت في بلد ما بتقامش فيها الحدود خلاص اتقوا الله ما استطعتم أحسن فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد ما قد بقى طيب في واحد بيقول لك أنا أذنب بس كل ما أذنب بقع في نفس الذنب أذنب وأتوب وأذنب وأتوب أذنب وأتوب بس كل شوية أرجع أقع في نفس الذنب نقول له يا مولانا لا يشترط في صحة التوبة ألا يعود المذنب إلى نفس الذنب مرة أخرى وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم الجازم على ترك معاولته طب لو حصل إن حصل ضعف بشري ورجعت بعد شهر أو شهرين تب إلى الله واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يمن حتى تمن طيب واحد بيقول هل ينفع أن أنا أتوب من ذنب وأنا مصر على الحاجات الثانية مصر يعني بعمل حاجات ثانية هل ينفع؟ آه لا يشترط ان انت تتوب من كل الذنوب مرة واحدة يعني لو واحد مثلا بي- بيتعامل مع بال كريمة و- وله علاقات نسائية وله مش عارف ايه فجأة قال والله انا هتوب بحكاية العلاقات النسائية بس لسه ربنا يعني بقى على نفسي واقدر اتوب من البنك والحاجات ينفع اه ينفع توب توب وربنا يكرمك وياخد بإيدك طيب لو انا كنت سارق واحد صاحبي لو انا كنت سارق واحد صاحبي وصاحبي ده حرام يعني انا سرقته كنت بشتغل عنده في محل ولا بتاع فسرقته ومش عارف ايه والكلام من ده فبيقول لي اعمل ايه بقول لك توب الى الله سبحانه وتعالى وشد حيلك واسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لك كل ذنوبك وان يتوب عليك وان يرحمك طيب والفلوس دي اعمل فيها ايه خلاص توكل على الله واحسبها ورجعها طب ما اناش عارف احسبها بغلبة الظن بغلبة الظن طب ارجعها له ازاي ارجعها له ايد لايد اه طب وما قدرتش لو عرفت هيفضحني وممكن تحصل قطيعة بيني وبينه وبتاع ابعتها له عن طريق البريد ابعتها له عن طريق اي حد المهم تبعت له طيب صاحبها مات صاحب الفلوس دي مات وانا عارف ان انا وصلها له وصلها لاهله ما اناش عارف اهله خلاص يا اخي خلاص يا أخي تصدق بها وتوكل على الله وأسقط هذا الذنب من عليك طيب لو أنا ببيع مخدرات ببيع سجاير ببيع مش عارف ايه وعندي تجارة تانية يعني دي تجارة مع تجارة زي واحد في محل بقالة وبيبيع الحاجات دي حكم الفلوس ايه حكم الفلوس ان فيها حلال وفيها ايه فيها حرام فتخلص من كل البال الحرام وتوب الى الله سبحانه وتعالى منها وبعد كده ايه ها ربنا يبارك لك في المال الايه الحلال طيب واحد بياخد رشاوى كتير اشتغل في الحكومه وقال لك الحكومه دي فلوسها مش جايبه همها فانا محتاج ان انا اعمل ايه ها اتوب لربنا سبحانه وتعالى ولا اعمل ايه عايز اتوب طب اعمل ايه نقول له توب الى الله سبحانه وتعالى ولازم الفلوس ترجع لكل واحد مظلوم انت ظلمت وضربت عليه واخدت منه فلوس لازم معايا ولا لسه معايا يا ابني اه خليك معايا يبقى لازم ترجع الفلوس دي لصاحبها طب انا اخدتها من واحد واخد بالك انت ازاي اه وما عرفوش خلاص تصدق تصدق ماشي طيب الشخص اللي بيعمل أعمال محرمة وما هوش عارف خلاص الكلام ده كان قديم هو مش عارف يعمل ايه يستغفر الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى يستغفر الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى قدر إمكانه ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يتوب علينا جميعا يا رب العالمين طيب التوبة من الزنا واحد كان له علاقة ببنته وبتاع وزنى معاها والعياذ بالله تبارك وتعالى واخد بالك يعمل ايه؟ نقول له ان الموضوع ده هيبقى ليك حالة فيه من حالتين إما إنك زنيت بامرأة اغتصابا وإكراها فهذا عليك, عليك فيه أن تدفع مهر مثلها تدفع لها مهر المثل يعني مهر المثل يعني البنات في, في مكانك وفي عرفك وفي بلدك بيدفع لهم ايه غالبا بيدفع لهم كذا وكذا وكذا وكذا مهر يبقى البنت بتاخد مهر المثل لما وقع عليها من ضرر مع التوبة الصدوق والإكثار من الحسنات المحال السيئات لأن أنت وقعت في مصيبة كبيرة طيب لو كانت البنت دي أنا زنيت معاها برضاها فهذا لا يجب عليه إلا التوبة ولا يلحق الولد به مطلقا لو كانت حامل لو كانت حامل ما يلحقش به الولد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش والعاهل للحجر ماشي يا إخواني والله سبحانه وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ولا يجوز شرعا أن أنت تعقد على امرأة في بطنها جنين من الزنا حتى لو كانوا منك كما لا يجوز أبدا أبدا أبدا لك أن تتزوجها إذا كانت مقيمة على الزنا طب لو تابت وانت تبت أجاز الشافعي رحمه الله تعالى أن انتوا الاثنين تتجوزوا إذا تبتم إلى الله سبحانه وتعالى واخد بالك انت طيب إيه لو أنا عندي أدوات موسيقية نشتغل مثلا في معهد موسيقى ولا مش عارف ايه والكلام من ده اعمل ايه في الحاجات دي زي ما قلت لا يجوز لك ان تبيعها طب اعمل ايه ها اعمل ايه اجتهد غايه الاجتهاد ان انا استخدمها في الحلال استخدمها في الحلال طب ما فيش مش عارف خالص اجتهد في اتلافها اجتهد في اتلافها لان الله عز وجل حرم عليك ان تتعاون على الاثم والعدوان أرجو الله عز وجل بهذه الكلمات أن أكون يعني فتحت الباب أمام كل إنسان وأمام كل بنت وأمام كل ولد وأمام أمة الإسلام لنجدد جميعا التوبة سواء كنا قدامى في هذا الباب أو لسه مبتدئين أو لسه بره خالص ربنا سبحانه وتعالى يهدينا جميعا يا رب ويهدي أمة الإسلام جميعا يا رب ويرد الجميع إلى الحق الذي يرضي يا رب العالمين وأنا يعني إن شاء الله أبشر بأن الله عز وجل يرحم من عباده من يتوب إليه فأنا عايزك النهاردة تشد حيلك يلا وتعلن توبتك لله سبحانه وتعالى وأنا عايز أختي برضو تشد حيلها وتعلن توبتها لله سبحانه وتعالى وأبشر الجميع بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يجعلنا مفاتيح للخير ومصابيح للهداية وأن يهدينا وأمة الإسلام إلى الحق الذي يرضيه اللهم اهدنا وأمة الإسلام إلى الحق الذي يرضيك وخذ بناصيتنا وأهل الإسلام جميعا إليك أخذ الكرام عليك اللهم طهر مجتمعات المسلمين من الزنا والربا والقنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين واجعل هذا المجلس سبيل هداية لكل من سمعه يا رب العالمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم تب على كل عاصي مسلم وتب على كل عاصية مسلمة يا رب العالمين اللهم اهدنا إلى الحق الذي يرضيك ومسكنا بالحق حتى نلقاك يا رب العالمين هذا وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين